على ايدك اتعلمنا على ايدك الله على ايدك اتعلمنا على ايدك الله اتعلمت الحنية من نظرة عينك لي اتعلمت الحنية من نظرة عينك لي وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت وفي قربك التقيت الدنيا حاجة تانية حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت حبيتك وابتديت يبقى لي ناس وبيت وفي قربك التقيت الدنيا حاجة تانية اتعلمت الحنية من نظرة عينك لي اتعلمت الحنية من نظرة عينك لي وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا الله على عشرة معاك يا ابو قلبي في طبعه ملاك الله على عشرة معاك يا ابو قلبي في طبعه ملاك غيرت كتير بهواك احوال وملامح فيا الله على عشرة معاك يا ابو قلبي في طبعه ملاك الله على عشرة معاك يا ابو قلبي في طبعه ملاك غيرت كتير بهواك احوال وملامح فيا اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية وعرفت طريق القلب بالصدق وحسن النية وعلى ايدك اتعلمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا على ايدك اتعلمنا على ايدك والله فهمنا وعلى ايدك اتعلمنا وعلى ايدك اتعلمنا وعلى ايدك
ورمشة غماز قلبي صح على هوافيا رمشة غماز قلبي صح على هوافيا زقزقت عيني الشوق ضحك لها نالية وزقزقت عيني الشوق ضحك لها نالية ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا وغيرك يا سمرة ما أهواك
رمشة غماس قلبي صح الهوى
جابني هواكي على سهوة قبل هواكي ما كنت هو خدني هواكي على سهوة قبل هواكي ما كنت هو من يوم ما شفتك عشت الحب ونسيت طعم الشاي والقهوة ونسيت طعم الشاي والقهوة خدني هواكي على سهوة قبل هواكي ما كنت هو خدني هواكي على سهوة قبل هواكي ما كنت هو من يوم ما شفتك عشت الحب ونسيت طعم الشاي والقهوة ونسيت طعم الشاي والقهوة أمشي وتمشي معايا القمر آه أمشي وتمشي معايا القمر أمشي وتمشي معايا القمر لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا وغيرك يا سمرة ما أهواك رمشك غمس قلبي صح الهوى فيا رمشك غمس قلبي صح الهوى فيا زقزقت عيني الشوق ضحك الهنا ليا زقزقت عيني الشوق ضحك الهنا ليا خدت قلبي وراح بالي يا عيني علي جرالي خدت قلبي وراح بالي يا عيني علي جرالي لا نوم يجيني والشوق شاويني ونسيت طعم الشاي والقهوة ونسيت طعم الشاي والقهوة خدت قلبي وراح بالي يا عيني علي بجرالي خدت قلبي وراح بالي يا عيني عاللي بيجرالي ما نوم يجيني والشوق كاويني ونسيت طعم الشاي والقهوة ونسيت طعم الشاي والقهوة أمشي تمشي معايا القمر آه أمشي تمشي معايا القمر امشي وتمشي معايا القاع لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا وغيرك يا سمرة ما أهواك رمشك غمس قلبي صح الهوى فيا ورمشك غمز قلبي صح على هوافيا زقزق في عيني الشوق ضحك لها مالية وزقزق في عيني الشوق ضحك لها مالية ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا وغيرك يا سمرة ما أهواك غيرك يا سمرة ما أهواك اتسيت يا عم ما تشيلش هم اتسيت يا عمي ما تشيلش هم ما هي ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عمي ما تشيلش هم ما هي ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عم ما تشيلش هم ابسط يا عم ما تشيلش هم ابسط يا عمي ما تشيلش هم ما هي ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عمي ما تشيلش همها هي ماشية معاك آخر حلاوة بس انت ابقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة بس انت ابقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة يا خوف المية تجري في العالي ما تروينيش واديلك زهرة عمري تبعني ما تدينيش يا خوف المية تجري في العالي ما تروينيش واديلك زهرة عمري تبعني ما تدينيش ما هو يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب يا ما يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب وانا برضو ليا عذري من صغري معاك بعيش بس انت ابقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة بس انت ابقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة نكبر على الناس بحالها اما احنا علينا لا والله صدق اللي قالها من فات قديم وتاه بكره الايام تبين لو قاسي او حنين بكره الايام تبين لو قاسي او حنين والعشره اللي بقالها سنين إيه مخبيه بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عمي ما تشيلش هم هي ماشية معاك آخر حلاوة ابسط يا عمي ما تشيلش هم هي ماشية معاك آخر حلاوة بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح نلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا نصبح تلاقيك هاجرنا واتعلمت الشقاوة ما هي ماشية معاك ماشية معاك آخر حلاوة
وعلى مهلك أبندهلك على مهلك أبندهلك لو كان وقتك وقتك يسمح لك اديني فرصة وانا اشرح لك لو كان وقتك يسمح لك اديني فرصة وانا اشرح لك ازاي قلبي فتح لك وارتاح لك على مهلك ازاي قلبي فتح لك وارتاح لك وعلى مهلك على مهلك أبندهلك وعلى مهلك أبندهلك انا اول ما لقيتك سكر من مجاميعه خدني لهوا حبيتك وطلعت في مطاليعه انا انا انا اول ما لقيتك سكر من مجاميعه خدني لهوا حبيتك وطلعت في مطاليعه صباح قلبي ليتك يا دي الشيرين يا تبيع صباح قلبي ليتك يا دي الشيرين يا تبيع لو كان وقتك يسمح لك اديني فرصة وانا اشرح لك لو كان وقتك يسمح لك اديني فرصة وانا اشرح لك ازاي قلبي فتح لك وارتاح لك على مهلك ازاي قلبي فتح لك وارتاح لك وعلى مهلك على مهلك أبندهلك على مهلك أبندهلك ايوه ولا لا ما تسيبنيش مشلول وفيها الا ونبقى في حدود المعقول ايوه ايوه ايوه ايوه ولا لا ما تسيبنيش مشلول وفيها الا ونبقى في حدود المعقول ده انا يا ما استنيتك واقول يا ريت انوب ده انا يا ما استنيتك واقول يا ريت انوب لو كان وقتك يسمح لك اديني فرصة وانا اشرح لك لو كان وقتك يسمح لك اديني فرصة وانا اشرح لك ازاي قلبي فتح لك وارتاح لك على مهلك ازاي قلبي فتح لك وارتاح لك وعلى مهلك على مهلك ابندهلك وعلى مهلك ابندهلك ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى وجرحونا عيونه يابا والمولى يسونه يابا جرحونا عيونه يابا والمولى يسونه يابا ويا ويل ديونه يابا ويا ويل بدونه يابا ويا ويل يا ويل يابا ويا ويل بدونه يابا ولا عندي انا وعشقت ولا عندي الا وعشقت ولا عندي لا وعشقت ولا عندي لا وعشقت
أحلى ما بنرمش أحلى يابا عيون كحلى ما بنرمش أحلى سمعني يلا وقول سمعني يلا وقول سمعني يلا وقول سمعني يلا وقول خلي الكلام يحلى خلي الكلام يحلى يابا عيون كحلى شغلت والله البال البال وحالي بعدك صارف حال شغلت والله البال البال وحالي بعدك صارف حال قلبي في هواك احضر احضر منه حب ومل شغلت والله البال البال وحالي بعدك صارف حال شغلت والله البال البال وحالي بعدك صارف حال قلبي في هواك احضر احضر منه حب ومال والعشق شرحه يطول والشوق كمان احلى ده العشق شرحه يطول يطول والشوق كمان احلى يا بعيونك احلى في بسمتك الهام الهام ورقتك يا سلام يا سلام في بسمتك الهام الهام ورقتك يا سلام يا سلام عاوز واقول لك ايه ايه مش لاقي عندي كلام في بسمتك الهام الهام ورقتك يا سلام في بسمتك الهام الهام ورقتك يا سلام يا سلام عاوز واقول لك ايه ايه مش لاقي عندي كلام وكل دول مع دول بيقولوا مفيش احلى ده كل دول مع دول مع دول بيقولوا مفيش احلى من العيون الجحلى سمعني يلا وقول سمعني يلا وقول سمعني يلا وقول سمعني يلا وقول خلي الكلام يحلى خلي الكلام يحلى وانا كل ما اقول يا توبه تفكرني الغناوي وانا كل ما اقول يا توبه تفكرني الغناوي اجري على قطر جبلي قاصد سيد الجناوي وانا كل ما اكل يا توبه فكرني الغناوي وانا كل ما اكل يا توبه فكرني الغناوي لكن لا
انا والبعد طال عليا ما خبرش مين انا انا انا دي الغربة دوبتني وانا غايب من سنة والبعد طال عليا ما خبرش مين انا وحشوني الاهل يابا واحبابي اللي في جناه وحشوني وحشوني يابا يابا حبايبي اللي في جناه مشتاق لغطان بلدنا والقعدة والحكاوي أنا كل ما أقول يا توفى فكر بالغداوي وأنا كل ما أقول يا توفى فكر بالغداوي أجري على ظهري كلي ناطر فيك الجداوي
قلبي زاد حنينة أنا قلبي زاد حنينة وصبر ويقول لا بلدي يا خال بعيدة بلدي يا خال بعيدة وأنا خايف أقول لك القلب زاد حنينة أنا قلبي زاد حنينة وصبر يقول لا بلدي يا خال بعيدة بلدي يا خال بعيدة واني خايف اقول له عطشان القلب يابا وقصاده ألف جلة عطشان القلب يابا وقصاده ألف جلة ما هو أصله يوم ما سافر لم كان على البعد ناوي
أنا كل ما أقول يا توبة فكر بالغداوي وأنا كل ما أقول يا توبة فكر بالغداوي أجري على ظهري كلي ناطر فيك الجداوي
وانا وانا وانا كل ما اقول يا توبه فكرني الغناوي وانا كل ما اقول يا توبه فكرني الغناوي اجري على قطر جيبي قاصد سيدي الجناوي وانا ناطر فيك الجداوي وانا قاصد سيدي الجناوي ناطر فيك الجداوي انا انا قاصد سيدي الجناوي
والله وعزاز علينا والله وانتوا اللي لينا والله وعزاز علينا والله وانتوا اللي لينا في قلوبنا مهما غبتم ده الشوق والحب انتم شايفينكم في عينينا شايفينكم في عينينا والله والله والله والله والله وعزاز علينا والله وانتوا اللي لينا والله وعزاز علينا والله وانتوا اللي لينا
عزاز والعين عليكم إن رحتم ولا جيتم هو احنا وانتوا ليه غير حب دبنا فيه عزاز والعين عليكم من رحتم ولا جيتم هو احنا وانتوا ايه في حب دبنا فيه ده الشوق سهران لبكرة والبعد بعد بكرة ده الشوق سهران لبكرة والبعد بعد بكرة في قلوبنا مهما غبتم ده الشوق والحب انتم شايلينكم في عينينا شايلينكم في عينينا والله والله والله والله والله معتز علينا والله وانتوا اللي لينا والله معتز علينا والله وانتوا اللي لينا يا ليالي الحب عودي ليه يبقى الورد عودي عطشان وهم نيلي وموالي وليلي يا ليالي الحب عودي ليه يبقى الورد عودي عطشان وهم نيلي وموالي وليلي فين انتم وفين هواكم وفين رقة لقاكم فين انتم وفين هواكم وفين رقة لقاكم في قلوبنا مهما غبتم ده الشوق والحب انتم شايلينكم في عينينا شايلينكم في عينينا والله والله والله والله والله معتز علينا والله وانتوا اللي لينا والله معتز علينا والله وانتوا اللي لينا في قلوبنا مهما غبتم ده الشوق والحب انتم شايلينكم في عينينا شايلينكم في عينينا والله والله والله والله يلي ويلي ويلي حل جرى من خلي يلي ويلي ويلي ويلي حل جرى من خلي عدى عليا عينه في عينيا عدى عليا عينه في عينيا لا سلم ولا جلي لا سلم ولا ولا ولا جلي
سلم ولا جلي يا اللي انت بال في حالك رسيني معاك على حالك يا اللي انت بألف حالك رسيني معاك على حالك يا اللي انت بألف حالك رسيني معاك على حالك يا اللي انت بألف حالك رسيني معاك على حالك تعالى اوام تعالى افتح قلبك وقول لي
لا سلم ولا جلي بحبك اه يا سيدي هواك يجري في وريدي بحبك واه يا سيدي هواك يجري في وريدي بحبك اه يا سيدي هواك يجري في وريدي بحبك اه يا سيدي هواك يجري في وريدي وقربك هو عيدي وانت في قلبي تملي
لا سلم ولا جلي سلم ولا قال لي يا نجم الليل يا صاحي انت امتى حتعود افراحي يا نجم الليل يا صاحي امتى حتعود افراحي يا نجم الليل يا صاحي امتى حتعود افراحي يا نجم الليل يا صاحي امتى حتعود افراحي يرضيك اسهر صباحي عيني عاللي حصل يلي ويلي ويلي علي جرى من خيلي يلي ويلي ويلي علي جرى من خيلي عدى عليا عينه في عينيا
عدى عليا عينه في عينيا لا سلم ولا قال لي لا سلم ولا جالي
يلي ويلي ويلي عندي جرام الخلي يلي ويلي ويلي ويلي عندي جرام الخلي عدى عليا عينه في عينيا وعدى عليا عينه في عينيا لا سلم ولا جلي لا سلم ولا ولا ولا جلي
على ايه على ايه على ايه تحسب لها ربك هيحلها على ايه تحسب لها ربك هيحلها دنيا ومش قصدك ضايقك سلمها للي خلقك دنيا ومش قصدك ضايقك سلمها للي خلقك ربك هيحلها على ايه تحسب لها وعلى ايه تحسب لها ربك هيحلها على ايه على ايه على ايه تحسب لها وعلى ايه على ايه تحسب لها ربك هيحلها
على ايه تحسب لها ربك هيحلها
دنيا ومش قصدك ضايقك سلمها للي خلقك دنيا ومش قصدك ضايقك سلمها للي خلقك ربك هيحلها
ربك هيحلها
ربك هيحلها على ايه تحسب لها على ايه على ايه على ايه تحسب لها على ايه
ما تقولش الدنيا صعبة الدنيا دنيا حب ما تقولش الدنيا صعبة الدنيا دنيا حب بالحب وبالمحبة هتلاقي الناس مش غرب ما تقولش الدنيا صعبة الدنيا دنيا حب ما تقولش الدنيا صعبة الدنيا دنيا حب بالحب وبالمحبة هتلاقي الناس مش غرب سايسها تحتلاها افهمها تحبها سايسها تحتلاها افهمها تحبها دنيا ومش قصدك ضايقك سلمها للي خلقك دنيا ومش قصدك ضايقك سلمها للي خلقك ربك هيحلها على ايه تحسب لها على ايه تحسب لها ربك هيحلها وعلى ايه على ايه على ايه تحسب لها وعلى ايه
ربك هيحلها
على ايه تحسب لها ربك هيحلها
الناس الطيبين يتمنوا الخير للكل الناس الطيبين يتمنوا الخير للكل هنقابل القصيدة كلها ضحك وغناء وفرفشة فهم الأصول أصول الأبهات وكلامنا ما فيهوش وشوشات ليالينا بيضة بيضة كلها ضحك وغناء وفرفشات فاهمين أصول أصول الأبهات وكلامنا ما فيهوش وشوشات ما نجيبش سيرة أي حد أي حد حد جابها نقول له سد ما نجيبش سيرة أي حد أي حد حد جابها نقول له سد واللي غاوينا ينضم لينا واللي غاوينا ينضم لينا وحيلاقينا حلوين قوي قوي قوي قوي قوي وقد المقام شلتنا شلة انسجام ومعنا ناس ناس قبل كمان شلتنا شلة انسجام ومعنا ناس ناس قبل كمان ومهما طال طال طال بينا السهر ما نقولش بقت الساعة كام واللي غاوينا ينضم لينا واللي غاوينا ينضم لينا وحيلاقينا حلوين قوي قوي قوي قوي قوي وقد المقام ما فيش مكان ما بينا للحزن والحزانة واللي هيبقى منا يجي يسهر معانا ما فيش مكان ما بينا للحزن والحزانة واللي هيبقى منا يجي يسهر معانا شلتنا ناس بصار بنحب الانبساط شلتنا ناس بصار بنحب الانبساط واخدين الدنيا سهلة ومدين البصار شلتنا ناس بصار بنحب الانبساط شلتنا ناس بصار بنحب الانبساط واخدين الدنيا سهلة ومدين البصار ما نجيبش سيرة أي حد أي حد من حد جابها نقول له ساد ما نجيبش سيرة أي حد أي حد من حد جابها نقول له ساد واللي غاوينا ينضم لينا واللي غاوينا ينضم لينا وهيلاقينا حلوين أوي أوي أوي أوي أوي وقد المقام شلتنا شلة انسجام ومعنا ناس ناس قبل كمان شلتنا شلة انسجام ومعنا ناس ناس قبل كمان
ومهما طل طل طل بينا السهر ما نقولش بقت الساعة كام واللي غاوينا ينضم لينا واللي غاوينا ينضم لينا وحيلاقينا حلوين أوي أوي أوي أوي أوي وقد المقام معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش معلش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا معلش ما خدتش بالي بفتكرك حاسس بيا اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية اتاريك باصص في العالي مش باصص للحنية والظاهر ده غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش معلش والظاهر ده غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي
العتاب مش عليك العتاب عن نظر انشغل ومال إليك وانخدع فيك وابتكر العتاب مش عليك العتاب عن نظر انشغل ومال إليك وانخدع فيك وابتكر بسمتك وشوق عينيك ليا انا مش للقمر ما تاخذنيش انا اصلي غريب ما تاخذنيش انا اصلي غريب عن حي هواكو ابو الملاعين والظاهر بقى غلطان بالاسم وبالعنوان متاسف مره كمان معلش معلش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي معلش ما خدتش بالي ما افتكرك حاسس بيا معلش ما خدتش بالي ما افتكرك حاسس بيا بترك باصص في العالي مش باصص للحنية بترك باصص في العالي مش باصص للحنية والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش معلش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي لا ألم ولا ولا ولا ندم لا ألم ولا ولا ولا ندم عالجي راح ولا اللي راح ده الهوى خطوة قدم والزمان لسه برح لا لا لا ألم ولا ولا ولا ندم لا ألم ولا ولا ولا ندم عاللي راح ولا اللي راح ده الهوى خطوة قدم والزمان لسه براح ومرة تانية لما امشي ورا خطوة قلبي ما احلمش وضروري استفهم واسأل وهو اللي يسأل ما يتوهش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش معلش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي معلش ما خدتش بالي ما افتكرك حاسس بيا معلش ما خدتش بالي ما افتكرك حاسس بيا بترك باصص في العالي مش باصص للحنية بترك باصص في العالي مش باصص للحنية والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش معلش والظاهر بقى غلطان في الاسم وفي العنوان متأسف مرة كمان معلش ما خدتش بالي لو يا حبيبي لو لو ليا تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو وانه الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو انه الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو ايام تحلو لو يا حبيبي لو لو ايام تحلو وانه الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو وانه الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو كنت شاريني صحيح خليك ويايا صريح لو كنت شاريني صحيح خليك ويايا صريح وتعالى نعيش ايامنا تعال نعيش أيامنا كلها حب وتفاريح والنور كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لنور كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الأيام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو والنور كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو والنور كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم لو في اخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم ايه يجرى لو نتفاهم اصلها مش عشرة يوم لو في إخلاص وتفاهم على طول الحب يدوم وإنه الكل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو ينول كل ما نتمنى ويروق ويصفى الجو لو يا حبيبي الأيام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو والنور كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو والنور كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو يا حبيبي بحبك حبيبي بحبك وحدك يا حبيبي بحبك لا في قبلك ولا بعدك يا حبيبي بحبك حبيبي بحبك وحدك يا حبيبي حبيبي لا في قبلك ولا بعدك وعهدك اوفي بوعدي ويا ريتك توفي بوعدك وانه الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو بنود كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو لو يا حبيبي لو لو الايام تحلو
وانه الكل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو نقول كل ما نتمنى ويروح ويصفى الجو لو يا حبيبي الايام تحلو طالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان زغرتها حلوة وزفوها عروستنا وردة في بستان طالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان زغرتها حلوة وزفوها عروستنا وردة في بستان تحت الطرحة أنا شايف الفرحة رايحة وجاية في عيون سرحة تحت الطرحة أنا شايف الفرحة رايحة وجاية في عيون سرحة وطالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان رايحة لزين العرسان طالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان زوجتها حلوة وزيفوها عروستنا وردة بفستان طالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان زوجتها حلوة وزيفوها عروستنا وردة بفستان يا أهل العروسة يا أهل العريس يا أهل العروسة يا أهل العريس كلنا أهل وصحبة وجيرة كلنا أهل وصحبة وجيرة واللي جمعنا الليل ونصيبنا والعيلتين بقوا عيلة كبيرة يا أهل العروسة يا أهل العريس يا أهل العروسة يا أهل العريس
وجيرة كلنا أهل وصحبة وجيرة واللي جمعنا الليلة نصيبنا والعيلتين بقوا عيلة كبيرة تحت الطرحة أنا شايف الفرحة رايحة وجاية في عين سرحة تحت الطرحة أنا شايف الفرحة رايحة وجاية في عين سرحة وطالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان رايحة لزين العرسان
رايحة لزين العرسان زرت حلوة وزيتونة عروستنا وردة في بستان طالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان زرت حلوة وزيتونة عروستنا وردة في بستان لف ودور وسق الشربات في الشربات حلوة الصحبة ما بين الإخوات بالاخوات لف ودور وسق الشربات في الشربات حلوة الصحبة ما بين الإخوات بالاخوات رب ساعدهم واملى حياتهم بالأنجاب صبيان وبنات تحت الطرحة أنا شايف الفرحة رايحة وجاية في عيون سرحة تحت الطرحة أنا شايف الفرحة رايحة وجاية في عيون سرحة وطالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان رايحة لزين العرسان من بيت أبوها رايحة لزين العرسان تورتة حلوة وزيتوها عروستنا وردة في بستان وطالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان زغرة حلوة وزفوها عروستنا وردة بفستان طالعة من بيت أبوها رايحة لزين العرسان تورتة
مش قلت لك مش قلت لك مش قلت لك انا دايب عشق مش قلت لك مش قلت لك طب انت ترق مش قلت لك مش قلت لك انا دايب عشق مش قلت لك طب انت ترق يلي طبيعتك حساسة رمشك رماني برصاصة يلي طبيعتك حساسة رمشك رماني برصاصة مش قلت لك انا دايب عشق مش قلت لك مش قلت لك طب انت ترق مش قلت لك مش قلت لك انا دايب عشق مش قلت لك مش قلت لك طب انت ترق مش قلت لك يا ابني طبعتك حساسة رمشك رماني برصاصة يا ابني طبعتك حساسة رمشك رماني برصاصة ولا رصاص القناصة ولا رصاص القناصة بالقلب جت وعشقت بصدق مش قلت لك انا دايب عشق مش قلت لك مش قلت لك طب انت ترق مش قلت لك عاشق عاشق انا عاشق عاشق انا والقصد بريء عاشق عاشق انا عاشق عاشق انا والقصد بريء والنية خير والحب طريق والنية خير والحب طريق عاشق عاشق انا عاشق عاشق انا والقصد بريء والنية خير والحب طريق والنية خير والحب طريق وانا ابقى اسعد المخاليق انا ابقى اسعد المخاليق لو نتفق لو يحصل وفق مش قلت لك انا دايب عشق مش قلت لك مش قلت لك طب انت ترق مش قلت لك عاشق عاشق انا عاشق عاشق انا والقصد بريء عاشق عاشق انا عاشق عاشق انا والقصد بريء والنية خير والحب طريق والنية خير والحب طريق وانا بقى اسعاد المخاليق انا بقى اسعاد المخاليق لو نتفق لو يحصل وفق مش قلت لك انا دايب عشت مش قلت لك مش قلت لك طب انت ترق مش قلت لك مش قلت لك انا دايب عشت مش قلت لك مش قلت لك طب انت ترق مش قلت لك مش قلت لك انا دايب عشت مش قلت لك اجيلك من هنا تجيلي من هنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه سألوني قلت ده غايب سألوني قلت ده غايب وحجته وياه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه غايب وناسي وسايب في القلب حيرة وآه سألوني قلت ده غايب سألوني قلت ده غايب وحجته وياه يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا أجيلك من هنا تجيلي من هنا أجيلك من هنا تجيلي من هنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية وقصة بتنحكي وبداية بدون نهاية دي حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية حكايتك ايه معايا خليتني بقيت حكاية وقصة بتنحكي وبداية بدون نهاية يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا إن كان لي عندك خاطر أعمل خاطر لهوانا ده إن كان لي عندك خاطر أعمل خاطر لهوانا وعدني تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا ده إن كان لي عندك خاطر أعمل خاطر لهوانا ده إن كان لي عندك خاطر عامل خاطر لهوانا وعيد تفضل فاكر حبنا وبلاش تنسانا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا تنسى حبنا ويعوض ربنا أجيلك بالهند تجيلي من هند أجيلك من هند تجيلي من هند يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا يا يا تسأل عننا وتيجي تودنا يا تنسى حبنا ويعوض ربنا كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة تعيشي يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا تعيشي يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا من سنة لمية سنة كل سنة وانتي يا أم حنينة كل سنة وانتي يا أم في وسطنا كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة تعيش يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا تعيش يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا من سنة لسنة كل سنة وانت يا أم حنينة كل سنة وانت يا أم في وسطنا وانا ماشي في الحياة انتهت وقلت اه وانا ماشي في الحياة انتهت وقلت اه عيونك بتلاقيني اتاري رضاك يا علي والدعوة في كل صلاة هي اللي بتهديني كل سنة وانتي يا ام حنينة كل سنة وانتي يا ام في وسطنا كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة تعيش يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا تعيش يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا من سنة لسنة كل سنة وانت يا أم حنينة كل سنة وانت يا أم في وسطنا
ست الكل الغالية مين ماما ماما أكبر قلب حنين مين ماما ماما ست الكل الغالية مين ماما ماما أكبر قلب حنين مين ماما ماما يا نبع حنان وصافي يا حب تملي دافي يا نبع حنان وصافي يا حب تملي دافي يا هدية ربنا كل سنة وانتي يا أم حنينة كل سنة وانتي يا أم في وسطنا كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة كل سنة وانت يا أم في وسطنا كل سنة وانت علينا حنينة
تعيشي يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا تعيشي يا أمي لينا يدوم رضاك يا علينا من سنة لمية سنة كل سنة وانتي يا أم حنينة واللي سنة وانتي يا أم في وسطنا